بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر الخروج اصحاح 16 وصلنا لقصه المن ولغايه عدد 29 انظروا ان الرب اعطاكم السبت لذلك هو يعطيكم في في اليوم السادس خبز يومين اجلسوا كل واحد في مكانه لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع السابع فاستراح الشعب في اليوم السابع حكاية خبز يومين دي يقول ربنا اللي يديكوا خبز يومين واحد من القديسين فسرها تفسير جميل قال ربنا بيدينا في حياتنا فرصة عمل يغطي احتياجاتنا هنا ويغطي رصيدنا في السماء يعني ايه ممكن واحد يجي يقول ايه انا مشغول قوي في شغلي وبجري ورا لقمة عيشي فلا عندي فرصة اعمل خير ولا عندي فرصة اخدم وكأنه ايه اكل يومه يعني لا ربنا حياتنا على الارض شغلاه انها تكون رصيد لينا في السماء لا تكنزوا كنوزا على الارض اكنزوا كنوز في السماء فهنا فكرة خبز يومين يعني إيه ربنا يدينا أكلة يومين عاوز يقول هنا تقدر تكفي نفسك لو اشتغلت ده ما يعطلش إنك تخزن للسماء وتحوش للحياة الأبدية وأنت بتشتغل ممكن تعمل خير واليوم لسه فيه يعني حاجة تتعمل لربنا فما ينفعش واحد يجي قدام ربنا يقول له أنا طول حياتي كنت مشغول قوي وكان غصب عنه لا مش غصب عنك كان كان ممكن تعمل خير وكان في صيد او فائض يكفي انك تطلعه للحياه الابديه انما للاسف الناس تعمل ايه تاكل النهارده وتخزن لبكره برضو على الارض يعني تشتغل الطاقه طاقتين بس لحساب الدنيا فتلاقي واحد يضاعف مجهوده عشان يكسب فلوس طب خلي نص المجهود عشان تعيش كويس والنص التاني عشان تورث السماء لكن انت عمال كله للدنيا كله للنهارده كله للنهارده مش تفكر في بكره بكره اللي هو السبت الابدي يعني اللي هي الحياه الابديه دي عطيه من ربنا بس اللي يحترمها ويقدرها فاستراح الشعب في اليوم السابع برضه حكايه اليوم السابع نراجع مفهومه لما درسنا سفر التكوين وإنجيل يوحنا وكل الأناجيل ربنا يسوع له المجد هو اللي شرح مفهوم اليوم السابع لأن يوم السبت من البداية ربنا أشار على آدم وحواء فكرة السبت وأصبحت حاجة ثابتة من فجر التاريخ إنه في يوم بتاع ربنا ست أيام بنشتغل وفي يوم كده نفضل ربنا تحول مع الحرف اليهودي إلى نوع من الجمود والحرفية العمياء يعني ممكن إيه ما يولعش نور ممكن ما يقومش يتحرك يجيب حاجة مهمة بشكل كده حرفي خالي من الروح القصد في يوم السبت كان إيه القصد أن الواحد يراجع الأسبوع كله يشوف إحسانات الله وإنه يقدم توبة لأن يمكن بقية الأسبوع ما صلاش كويس وانه يعمل خير لانه ما لحقش في الست ايام يعمل خير ويزور المريض ويزور الغلبان كل المعاني دي هربت من اليهود ووصلت الى شكل جامد جدا ربنا يسوع له المجد التزم بروح السبت لكن لم يلتزم بحرف السبت كان يقصد يعمل معجزات يوم السبت فلما يمسكوها عليه يقول لهم طب بص لو واحد فيكم عنده حمار وقع في بير هيستنى يقول النهارده السبت مش هطلعه مش الواحد فيكم بي بي بيفك البهيمه بتاعته ياخدها يوم السبت ويشربها ميه ولا بتاجله الكلام ده هو كان عارف تصرفاتهم اللي ايه في الدرع يعني حتى الفريسين المتشددين يجوا عند الفلوس لا يخافوا على حالهم فكانوا بيعملوا الكلام ده فقال لهم يبقى انا ما اعملش خير يوم سبت ايه المعنى؟ وبعدين قال لهم فكرة تانية قال لهم أبي يعمل وأنا أيضا أعمل أبي يعمل دي اعتبروها هرطقة اعتبروها بدعة ليه الله في نظرهم بطل يعمل من اليوم السادس قال لهم مين قال كده أبي ما زال يعمل وأنا أعمل أيضا لأن أنا والأب واحد أبي يعمل يعني هو مش لازم يخلق من جديد حاجة جديدة خالص لكن هو يعتني بخليقته وعمل الرعاية وعمل العناية ما هو عمل فلما شفى مثلا المخلع يوم السبت قال لهم أبي عمل وأنا أعمل طبعا صعب عليهم واتغاظوا وقالوا ده بيقول الله أبوه ونرجمه لكن عموما موضوع السبت كان أحد المواضيع الشائكة جدا في حياة ربنا يسوع وأحد التهم الأساسية اللي كان بسببها اليهود بيقولوا له إيه أنت تستحق الموت كانوا معتبرينه كاسر السبت وعشان طبعا التهمة دي عند الرومان ما ملهاش قيمة فكان لازم يدوروا على تهمة قدام الرومان تهمة مدني فقالوا ده مقاوم لقيصر لأن لو راحوا للرومان قالوا حسب شريعتنا لازم يموت بيلاطس قال لهم طب خلاص خدوه احكموا عليه حسب شريعتكم وكانوا هم اللي هيقعوا في المشكلة يبقى هم بس اللي قتلوا هم يتحكموا فقالوا له لا ما نقدرش نموته حسب شريعتنا فابتدوا يدوروا على تهمة تنفع تعجب القضاء المدني لكن بالنسبة لهم أحد التهم المدني الشريعة كسر السبت فاستراح الشعب في اليوم السابع ودعا بيت إسرائيل اسمه منى وهو كبذر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وقال موسى هذا هو الشيء الذي أمر به الرب ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر هنا في حكمة إلهية عليه ربنا قال لهم تاخدوا ملء العمر برضو العمر ده يعني مكيال صغير كده اللي هو سميناه قسط المن بعد كده زي علبة صغيرة كده هيتشال فيها شوية من طب يا رب المن ما بيقعدش 24 ساعة بيفسد تاني يوم وبس يوم الجمعة يقعد للسبت المن فاهم اتفقنا المرة اللي فاتت الشوية دول هيقعدوا سنين ازاي ربنا قال ما مش شغلتكم شغلتي انا المن اللي هيتحفظ في قسط المن هيعيش هيعيش سنين وهيعيش ايه مئات السنين لان ده هيتحط في تابوت العهد وهيعيش مع التابوت سنين طويلة قوي طب ايه القيمة ان هم يحتفظوا بالمن ذكرى للمن المن ده مسافة 40 سنة بتاع, بتوع سينا وهيقف لأن ده أكلة البرية ده أكلة الغربة ده أكلة السفر إنما كنعان لما يوصلوا الأرض سخية والأرض مليانة خير فمش هيحتاجوا أكل من السماء فده مسافة السكة بس لكن لأنها معجزة هتستمر 40 سنة يوميا ولعدد ضخم جدا من الناس فطبعا حاجة لازم تسجل في التاريخ هيحتفظوا بيها مش مجرد كتابة بس في سفر الشريعة أو سفر الخروج لا هتتسجل بشكل حسي مادي فهنا أصبح المن ذكرى للمن ليه قيمة التركيز على الحتة دي لما المسيح قال على جسده ودمه خذوا كل هذا جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي قال اصنعوا هذا لذكر وكلما أكلتم من جسد الرب وشربتم من دمه من هذه الكأس تبشرون بموته هنا في بعض الناس فهمت ان كلمة ذكرى معناها فكرة فكرة الواحد يستعيدها فيقولوا زمان من ألفين سنة المسيح كان قاعد مع تلاميذه وكسر خبز وقال ده جسد لا الحقيقة المعنى ده مش مظبوط ليه؟ لأن التشبيه الأساسي للإفخارستية في العهد القديم هو المن طب ما كان أسهل أن الناس تحكي حكاية المن ويقولوا كان زمان في من إنما ربنا قصد إن المن ذاته يكون ذكرى للمن طب ما هو نفسه أيوة ما هو نفسه معناه إيه إنه لن يفقد قيمته ولا طعمه ولا دوره ولا مكانته هيفضل هو ذاته ذكرى لذاته ودي في اليوناني ليها كلمة غير العربي كلمة ذكرى كلمة واسعة في العربي يعني إيه أهو تفتكر يعني لما تفتكر حاجة تقول اتذكرت لما تشوف واحد صاحبك تقول له اتذكرت معاك لما كنا صغيرين زمان بس المرة دي انت شايفه قصاد عينك هنا في قيمة للذكرى مختلفة يعني لما تسمع عن واحد تعرفه من أربعين سنة غير لما تشوفه هو نفسه فتحيي الذكرى إحياء الذكرى بالمعنى الحرفي ده يسموها في اليوناني أنامنسيس ودي الكلمة اللي استخدمها المسيح عشان كده قال مش افتكروا قال اصنعوا هذا لذكر واحنا في القداس نقولها فيما نحن أيضا نصنع ذكرى يبقى هذه الذكرى مش فكرة نتذكرها إنما هي عمل نقوم به فنجدد نفس قوة الحدث اللي حصل يعني إيه؟ يعني الجسد اللي احنا بناكله هو نفسه الجسد اللي كلوه التلاميذ زي المن هو المن هو نفسه جسد المسيح لأنه قال هو هذا جسدي يبقى الكاهن لما بينطق ويقول هذا هو جسدي ده المسيح بقى اللي ابتدى يتكلم ولما بنتناول بنقول جسد حقيقي لأنه ده بالظبط المثيل بتاعه إن المن اللي في القسط المحفوظ هو من حقيقي من نفس المن اللي كانوا بياكلوه 40 سنة يبقى واضح إن فكرة الذكرى هنا مش مجرد حاجة عقلانية أو فكرة لا دي دي حاجة حقيقية تتكرر يقول خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم كما أمر الرب موسى وضع هارون أمام الشهادة للحفظ يعني لما اتعمل تابوت العهد تابوت الشهادة بقى محفوظ قدام التابوت قدام لوحي العهد لوحي الشهادة جوه التابوت وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان يبقى هنا موسى النبي بيسبق وبيقول لسه بدري عشان نوصل لكنعان لكن هو لأنه بيكتب الخروج في مرحلة متأخرة فبيقول إنه المن فضل معاهم لغاية مشارف كنعان أما العمر فهو عشر الإيفة وده إيه بيحسب المكيال لأنه طبعا في لغتنا دلوقتي المكاييل مختلفة ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب ونزلوا في رفيديم احنا بنقول ايه هم بيلفوا ما بيقعدوش في حتة واتفقنا انه اللفة دي بقصد إلهي عشان يمتحنهم وكمان عشان ما يستسهلوش الطريق اللي كنعان يفكروا يرجعوا تاني كده هيتوهوا شوية في سينا ويبعدهم عن بعض المعارك اللي هم مش قدها لأن الأموريين بقى والناس الصعبين دول دي في آخر الرحلة مش دلوقتي نزلوا في رافديم حتة اسمها رافديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب لاحظوا احنا كل إصحاح بمشكلة جديدة كل إصحاح في تذمر في شكوى بسبب مشكلة موسى يصلي تتحل المشكلة هم ينبسطوا وبعدين يعترضوا تاني وهكذا فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشربه فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني لماذا تجربون الرب وعطش هناك الشعب إلى الماء وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر ليتنا لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش هنا الواحد عشان احنا بنقرا بس بيقول بجد الناس دول متعبين طب ما انتوا كنتوا هتموتوا من الذل في مصر وكنتوا هتموتوا غرقانين في البحر وكنتوا هتموتوا على يد فرعون وجيشه اللي طلع يلحقكم وقبل كده ما لقيتوش ميه طلعت ميه من صخره وقبل كده الميه كانت مره العود والشجر ده حولها الى ميه عذبه ومره تاني رحتوا لقيتوا سبعين نخله و12 عين ميه وما قلتوا ما فيش اكل نزلت السال وكلتوا لحمه لما زهقتوا وواكلين المن كل يوم مشبعكم ومكفيكم يعني واضح ان ربنا مهتم ولو صبروا شويه ما كانوش هيسيبوا ما كانوش هيموتوا طبعا انما في ناس ما بتصبرش وقله الصبر هي اللي تعمل التذمر بينما الكتاب بيقول من غير صبر ما فيش سمع بصبركم تقتنون انفسكم اللي يصبر هو اللي يوصل للسمع فعلامه قله الصبر هي الشكوى تقدر تعرف انت عندك صبر يدخلك السماء ولا لا مستحمل بتشكر على الحال اللي انت فيه ولا مش عاجبك لو مش عاجبك وبتشكي حاسب خطر لسه ما استوتش محدش عارف لو مت النهارده تروح السماء ولا لا لانك ما عندكش صبر كفايه إنما محتمل وشاكر على كل حال يبقى كده أنت إيه علامة الصبر جاهزة عندك فهنا مش مستحملين حاجة خالص وبيشكوا شكوى مفروض يردوا على نفسهم لأن هم عطشوا مرتين على الأقل وكل مرة اتحلت بمعجزة فما فيش ما يدعو للقلق يعني لما تكون معجزة حصلت قبل كده الواحد يقول خلاص اللي عملها يعملها تاني لكن هم يميلوا للتذمر لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش برضه شوف حتى الأسلوب فيه استفزاز طلعتنا عشان تموتنا فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني هنا النص ده بقى تلاحظوا فيه حاجة مهمة هنا موسى شوية كان مشدود أكتر من كل مرة وزي اللي إيه ابتدى يتعصب شوية لأن القصة دي مهمة لأنها تأثر على علاقة موسى بربنا هم استفزوه وضغطوا على أعصابه لدرجة ابتدى هو نفسه يكلم ربنا بنوع من الحدة قال له يعني أعمل إيه أنا للشعب ده ده خلاص فاضل خطوة ويرجمونني طب يا موسى ما أنت خدت على الشعب ده وعارف وعدت أيام أصعب من كده ومشاكل كتيرة نشوف هيحصل ايه فقال الرب لموسى مر قدام الشعب مشي كده وخد معاك من شيوخ اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب ها انا اقف امامك هناك على الصخره في حريب فتضرب الصخره فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل ودعا اسم الموضع مسه ومريبه من اجل مخاصمه بني اسرائيل من أجل تجربتهم إيه بقى اللي حصل بالظبط هو قال له تعال عدي كده وإيه هات الشيوخ معاك واطلعوا عند الصخرة واضرب الصخرة وأنا أطلع لك منها مية مسة دي بقى ومريبة مريبة يعني في شك أو ريبة يبدو أن موسى عمل حاجة شرحها بقى سفر العدد 33 باستفاضة نفس الحادثة دي مشروحة في سفر العدد ومسة ومريبة دي دي ذكرى سيئة في حياة موسى ليه؟ هنا القصة مش واضحة قوي في الخروج لما ندرس إن عشنا سفر العدد نفهمها أكثر موسى انفعل فوصل للصخرة والشيوخ حواليه ومستفزين وبيتذمروا وهو قبل كده عارف انه يعمل كده عصاية خلاص قام مسك الصخرة وبعنف وبغل وبعصبية وضربها وضربها مرتين ربنا طلع المية عشان الشعب بس ربنا زعل وقال له انت اهنتني قدام الناس لانك بتكلمني بعصبية ولانك ضربت الصخرة مرتين ولانك انت كده مش ده اللي انا مستنيه منك انت كل مرة مطول بالك وبتعمل اللي انا بقوله وبهدوء شديد وكل حاجة بتتحل وده السبب اللي خلى موسى ما يدخلش كنعان طبعا في ناس منكم هيصعب عليه يعني بعد على اللي عمل ده كله ما يدخلش كنعان اولا اطمنوا موسى ما كانش فارق معاه كنعان خالص لان موسى كان بيشوف المسيح وجها لوجه كان عندي بالنسبه له حته ارض هو ملوش في الارض نصيب موسى ده يعيش في اخر ايامه بروح العهد الجديد فتصور واحد قديس في العهد الجديد يقولوا له تدخل السماء تقعد جنب العذراء والملائكه ولا تاخد لك حته ارض كان فدان على الارض وفي وجه مقارنة فموسى النبي حكاية دخلته كان عندي ما كانتش تعني لي شيء لكن اللي خلى ربنا يصعب عليه مرة واحدة من موسى انه بتعبير سفر الاعداد اسخطه اسخط يعني خلى الشعب يستصغر ربنا لما موسى زي يزعق في ربنا كأن الشعب مش محترم ربنا بقى ودي موسى كمان مش مقدر فقال له انت قللتني قدام الناس يا موسى انت كنت بتسجد وكنت بأدب شديد بتعمل اللي انا بقوله خلاص المرة دي مالك وهنا يورينا انه حتى هذا الشخص الحليم لان موسى طبعا كان بقاله طويل جدا محدش فينا يحتمل قيادة شعب من هذا النوع متذمر على طول وشاكي على طول وطلباته ما بتخلص ولسانه طويل و... وعادات غفيرة وموسى مش بيلحقش يرتاح وسنه كبير والتحديات ملهاش آخر لكن المرة دي موسى ضعف عشان يبان برضه موسى إنسان ما زال إنسان بيضعف ويخطئ خلي بالكوا دي ما أثرتش على علاقة ربنا بموسى لأن في حتة مهمة ساعات إحنا نتلخبط فيها هو لما ربنا يأدبني يعني زعل مني وبعد عني لا ربنا يأدب ولاده شيء لكن محبته لولاده ما تتغيرش خالص التأديب جزء من الحب فحتى لو ربنا سامح لك بتأديب انت حاسس المرض اللي عندك تأديب حاسس الخسارة اللي حصل لك تأديب إياك تشك إن ده معناه ربنا زعلان وبعيد عنك لا هو حتى لما بيأدب بيفضل قريب ويفضل يحب قوي ومفيش حاجة اتغيرت لكن التأديب ده عشانك التأديب ده تهذيب والتأديب ده بيخليك ايه تتنقى قبل ما تدخل السم فالتأديب ده تفرح بيه ما تزعلش منه عشان كده حتى المزمور يقول له لا تؤدبني بإيه بغضبك أو بسخطك يعني أدبني بس بلاش وأنت غضبان أدبني بس ما تزعلش زعلان أعمل اللي أنت عاوزه فيا لكن من غير ما أحس إنك زعلان مني لا زعلان دي ما بستحملهاش لكن التأديب مستحمله ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة تصوروا المسيح واقف على الصخرة وموسى داخل عصبي وبيضرب والمسيح فوق الصخر أو قدامه على الصخر لأن الصخرة هي المسيح رمز ليه يجوز كان شايفه بعينيه لأنه بيقول له أنا هقف قصادك عند الصخر فكونه يندفع ويبقى لسه منفعل وشايف المسيح في مجده يعني لا يليق فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل بعض الآباء المفسرين قالوا كمان هو لما ضرب الصخرة مرتين لخبط الرمز يعني إيه كل مرة يضرب الصخرة مرة واحدة ليه الصخرة هي المسيح وضرب الصخرة يبقى الصليب والمسيح هيتصلب مرة واحدة فلما يضرب مرتين انت كده بوظت المعنى اللي انا عاوز اعمله انا بقول الصخرة الصخرة بتنضرب يعني المسيح هيتصلب يخرج منه دم وماء حياة للعالم كله لكن انت لما تضرب الصخرة مرتين دي بقت لعبة بقى ولا ايه مش هو ده المعنى اللي انا قصده يخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل دعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل إيه قيمة إن يعمل ده قدام الشيوخ ما هو الشيوخ مش بيبطلوا تذمر وهم أكتر ناس إيه قادة الشكوى وقادة التذمر فواخدهم عشان يشوفوا المعجزة بعينيهم لأن طبعا مش هيجيب ال 2 مليون نسمة يتفرجوا على الصخرة مش هينفع لكن دول شهود إن الصخرة الصماء طلعت مي بعد كده الناس تشرب براحتها عشان يروحوا يقولوا للناس فعلا ربنا طلع مية من صخرة صماء خروج الماء من الصخرة أو من الصليب حصل فعليا في نهاية يعني منظر الصليب أنه لما طعن المسيح بالحربة خرج من جنبه دم وماء الآباء قالوا إيه أولا يوحنا نفسه الإنجيلي لما كتب قال قال الذي عاين شهد وشهادته حق لأنها حاجة عجيبة أن يطلع مية ودم من واحد خلاص مات لكن كان ليها تفسير أو مغزى روحي جميل أن المية اللي خارجة من جنب المسيح ورا منها دم أو معاها دم إشارة لأهم حاجتين ياخدوا الإنسان للسماء المعمودية والإفخارستية إن إحنا كلنا بنحتاج الماء الحي الخارج من الصخرة أو من المسيح والدم المقدس بتاع المسيح اللي يدخلنا في السماء فالمية والدم اللي خرجوا من الجنب إشارة للكنيسة اللي خرجت من جنب المسيح حتى واحد من القديسين يقول لما نام المسيح على الخشبة كنوم آدم خرجت حواء الجديدة من جنبه حواء الجديدة اللي هي الكنيسة زي لما آدم زمان نام طلع من جنبه حواء بس كده هو نايم المرة دي المسيح نام على الخشبة اتولدت كنيسة العهد الجديد أو كل البشرية من جنبه عن طريق المية والدم فاحنا حياتنا مليانة عشان كده تلاحظوا كل قداس لازم في ايه المية تترش في الآخر عشان احنا بنربط بين المية والدم لولا المية اللي تعمدنا فيها ما كناش نقدر نتناول من هذا الدم الذي يقدس فاحنا عايشين بالماء والدم برضه القديس يوحنا في رسالته يقول اللي بيشهدوا على الأرض ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة واحد الثلاثة واحد يعني الثلاثة هم اللي بيعملوا كنيسة واحدة فعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل من أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا المرة دي طلع التذمر كل واحد بيشكك الناس هو ربنا معانا ولا سابنا وهنا برضو خلينا نقول أفي وسطنا الرب أم لا دي دي قصة بتتقال في كل العصور يبقى الواحد في مشكلة وبعدين تلاقي واحد مؤمن ومتدين وخادم وفي لحظة ضعفه يقول لمراته ولا يقول لإخواته هو ربنا موجود ولا مش موجود هو ربنا معانا ولا سابنا هو ليه مش بيرد علينا ليه مش بيسمعنا ليه سايبنا في الحالة دي فبرضو أفي وسطنا الرب أم لا دي شكوى أو يعني شك عشان كده مريبة صخرة الريبة دي شك بيخبط في الإنسان لما تلاقي الحكاية إيه عصلجت شوية لو كان طول باله شوية كان شاف إيد ربنا واضحة لأنه موسى بثقة كان عارف إن ربنا هيتدخل ما سمعناش إن في واحد مات من العطش ما حصلش إذا ربنا كده كده كان هيتدخل وكان هتطلع المية وأتى عماليق فوجئنا بقى إيه بمشكلة من نوع جديد وحارب إسرائيل في رفيدين بعد ما شربوا المية طبعا راقوا وهديوا أدي مية وأدي من والحكاية عز بقى وكده متغذين وفرحانين فوجئوا بشعب بربري كده بربرة اللي هم أو البربر مش البرابرة أخطيت اللي هم الناس الهمج اللي ملهمش مبادئ واللي بيعيشوا عالة على الشعوب يهجموا على أي شعب يموتوه ياخدوا اللي معاه وناس صعب التفاهم معاهم لأن لغتهم الدم والسيف عماليق ده شعب يتميز أنه إيه طويل وضخم جزء منهم يسموهم العماقيين العماقيين يعني زي اللي رقبتهم طويلة فشكلهم مفزع كده يعني فعماليق دول هيطلعوا لنا كل شوية في الإنجيل يعني إيه دي شعوب من النوع البربر دول اللي تلاقيهم متنورين في الصحراء في كذا بلد مش في بلد واحده وفي عداوة مستمرة بين الشعوب المستقرة والشعوب اللي من النوع ده ما تقروا مثلا في تاريخ كنيستنا يقول لك الأديرة زمان دايما كان يبقى فيها الحصن ليه الحصن؟ الحصن ده لأن لما كانوا يهجموا البربر الناس دول ما لهمش ميعاد فجأة كده يحصروا الدير ويدخلوا يحرقوا وياخدوا يموتوا الرهبان وياخدوا أي حاجة كان الرهبان يجروا على الحصن ويقفلوا على نفسهم ويقعدوا بالشهور لغاية ما التانيين يزهقوا ويمشوا فالنوع ده شبه العماليق دول طبعا عماليق دول شعب متوحش يعني فمزعج ومرعب بالنسبة بقى لشعب إيه معاه ستات وعيال وغلابة أتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيدهم فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي تدربنا المرة اللي فاتت لما كان فراعنة مصر وجيشهم الموضوع ما كانش فيه معركة الموضوع مشي ببساطة انه انت قلت يا موسى قفوا وانظروا خلاص الرب النهارده هتشوفوهم بكره مش هتشوفوهم والبحر بلعهم طب ما تخلينا على كده لا مش كل مرة الحرب زي التانية المرة دي هتحارب بس ايه لسه العصاية ليها دور ولسه الصلاة ليها دور لكن انتوا ايه كبرتوا شوية المرة اللي فاتت ما كانش عليكم أي دور لأن أنتوا كنتوا لسه عادين البحر مش قد الحرب فكنت أنا بحارب عنكم تماما إنما طول ما ليك دور لازم تعمله فقال لي يشوع قال له جمع شوية الرجالة وادخلوا الحرب بس ما تخافوش ليه أنا قاعد فوق الجبل مع ربنا فأنا ظابط الحكاية أنتوا حاربوا لأنه دي لازم تقفوا جيش قصادهم لكن سيبوا الباقي عليا فموسى أصبح بيحارب من فوق التل وأصبح يشوع بيحارب تحت التل والمنظر ده في فكر أباء الكنيسة هو منظر الكنيسة اللي بتجاهد على الأرض والكنيسة اللي انتصرت وفوق في السماء بتصلي عشانه وده إيماننا بقى الأرثوذكسي الجميل إن إحنا دايما نتشفع بالقديسين ليه؟ إحنا حاسين بالقوة بسببهم احنا عارفين ان ايديهم المرفوعة حتى لو مش شايفينها احنا على الارض ايديهم دي هي اللي ستر علينا صلواتهم وشفاعتهم ده مش موسى بس بقى حط مع موسى كل الكبار ايليا ونوح وداوود وكل بتوع العهد الجديد وأمنا العذراء كل دول زي موسى فوق الجبل واحنا زي يشوع تحت قدامنا عماليق قدامنا زي ما يطلعوا بس احنا مش خايفين لا فارق معانا العدد ايه ولا شكل الناس اللي قصادنا ايه احنا متكلين على اللي بيصلي لنا فوق على الكبار بتوعنا اللي عارفين ان ايديهم دي مش حاجة بسيطة ابدا وتأكيدا للمنظر هيحصل بقى حاجة يسجلها الكتاب ان مجرد الايدين كانت ترتخي كانت الحرب بتيجي على دماغ اليهود فكأنه مجرد بس يرفعوا ايديهم كده الدنيا امان واحنا طبعا عارفين كويس من سفر الرؤيا ان هم ايه ما بيبطلوش رفع ايدين فاحنا مطمنين لكن لازم نعمل دورنا انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق وغدا اقف انا على راس التله وعصى الله في يدي ما زال العصاية دي ليها قوة لأنها إشارة للصليب يبقى حط الصليب مع الصلاة مع الصبر ثلاثة صاد عشان ما تنسوهمش صليب وصلاة وصبر ليه لأنه هيقعد له عشر ساعات يا عيني كده طول ما المعركة دايرة هو وراجل كبير فقعد وبعد ما قعد ايديها تقع فابتدوا يبعثوا له اللي يسند ايديه لكن عاوزه صليب وصلاه وصبر يبقى خلاص كده لازم تغلب بس تصبر وصلي وتمسك بقوة الصليب عصى الله في يدي ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق أما موسى وهارون وحور ودول ثلاثة كبار في السن كلهم يعني فوق الثمانين فصعدوا على رأس التل سيدنا أنبا رفائيل له تأمل جميل هنا يقول هارون يمثل الكهنوت وموسى يمثل الرعاية وحور يمثل الملك لأن لقب حور ده كان زي لقب الملك في الفترة دي أو في المناطق دي فكأن الثلاثة بيشاوروا على صفات المسيح المسيح الراعي في موسى والمسيح رئيس الكهنة في هارون والمسيح الملك في حور دول فوق التل مسؤولين عن شعبه دول ايه بينصروا ولادهم دول ما بيسيبوش الشعب يهزم ابدا أما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التل وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب عاوز أديكم تدريب أن الأسبوع ده لما نيجي نصلي كلنا ما تكسلوش ترفعوا ايديكم في ناس أصلها إيه تصلي كده ومستخسرة تعمل كده ما تيجي نرفع إيدينا بمعنى إيه رفع اليد مش معناه بس تضرع التضرع حلو لكن هو بيقدم صورة هامة لفكرة الصليب لما بترفع ايدك انت بتقول انا والمسيح يعني لازقين في بعض انا بتصلب معاه مع المسيح صلبت تعملها ازاي تعملها وانت بتصلي وايدك وجعاك طب يعني مش خسارة الوجع ما هو موجوع اكتر منك كتير اذا كان موجوع بالمسامير ما تتوجع انت في عضلاتك شوية وانت رافع ايديك عشان كده تلاحظوا مثلا صورة مريمينا تلاقيه عامل ايديه كده في أكتر من أيقونة تلاقوا رفع اليد كان أساسي في الصلاة. فهنا يقول إذا رفع موسى يده أن بني أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده عماليق يغلب. فيش أجمل من المعنى ده في قيمة الصلاة. تسوى أنت بقى كمان موسى ترفع إيدك هتغلب تنزل إيدك هتتغلب. حط بقى كل انواع الحروب اللي في الحياه حرب القلق ارفع ايدك كويس يروح القلق تنزل ايدك القلق يغلبك حرب الحزن الرديء ارفع ايدك كويس وصلي يروح الحزن تنزل ايدك الحزن يغلب حرب الشهوه ارفع ايدك كويس صلي هتغلب الشهوات تنزل ايدك الشهوه تغلبك حرب الكراهيه في واحد مش حبش بتحبه ارفع ايدك جامد هتغلب تغلب شعور الكراهيه تنزل ايدك الكراهيه تغلبك يبقى شوف مين اللي هيغلب انت ولا عماليق وخلي بالك عماليق مفتريين يعني لو غلبوك هيسحقوك هتتذل كلنا جربنا الخطيه او الخوف او القلق قد ايه بيذل الانسان انما النصره طعمها حلو إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب فلما صارت يد موسى ثقيلتين تقلت يا عيني أخذ حجرا ووضعه تحته الحجر هنا بقى إشارة للنعمة يعني إيه في واحد يقول طب أنا بمل في الصلاة بزهق بتعب ما تنساش أنت لما ربنا يلاقيك بتصلي يسندك بنعمته يجيب حجر تقعد عليه يقويك عشان تطول في الصلاة انتوا فاكرين القديسين اللي كانوا يقعدوا بالساعات يصلوا دول هي دي حاجة طبيعية لما يكون واحد كبير يقعد له سبع ثمان ولا عشر ساعات لا ده مش طبيعي فوق الطبيعي طب ايه ده بقى ده الحجر ايه الحجر النعمة المسيح هنا يديله نعمة تخليه قادر يصلي وناسي روحه في الصلاة ناسي نفسه وناسي جسده وناسي وجعه وبيعمل حاجة ما يقدرش الشخص العادي يعملها لأنه القاعدة تقول من له يعطى ويزداد يعني من له صلاة يعطى روح الصلاة من له جهاد يعطى نعمة الصلاة من له تعب يعطى تعزيات من له يعطى ويزداد من ليس له اللي مش عاوز يعمل حاجة الذي عنده يؤخذ منه لما صارت يد موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه ودعا مهارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك هنا برضو في, في رسالة مهمة أنه ربنا حب أن موسى ما ينفردش بعظمة الشفاعة بس أشرك هور وحارون هور وحور هارون وحور أخطيت عشان يقول أنه في درجات من القداسة وكل دول ليهم دور في الصلاة ودور في الشفاعة الحاجة التانية بيأسس فكرة العمل الجماعي إن موسى يتعب طب الحتة الجسدية دي يقدر عليها أخوه هارون ومساعده حور يساعدوه فيها يعني إن كانت صلاة موسى دي غالية قوي طب احنا نشيل عنه الحاجات التانية نسند إيده نسند ايده يعني نشاركه باي دور فكانه زي كاهن واثنين شمامسه لكن يعني ربنا بيأسس فكره الصلاه كفريق والعمل الجماعي وانه نبقى كلنا محتاجين بعض موسى كان يحتاج لمن يسند يده لكن سندة الايد دي كانت مهمه قوي يعني هارون ينزل في يوم يقول انا صلاتي على قدي بس انا كنت ايه بسند ايد اخويا وسندة ايده كانت مهمه لولاها كان ممكن الشعب يتغلب فانت برضو بتشارك في الصلاة ودورك مهم ما تستقلش بدورك دعا هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك طبعا البعض قال منظر الصليب وجنبيه صليبين أو منظر السؤال اللي سألته أم يعقوب ويوحنا عاوزة واحد عن يمينك واحد عن يسارك في مجدك قال لها يقدروا يشربوا الكاس اللي هشربها ما هو هارون تعب برضه وحور تعب فبقت الحكاية كلها تعب بس التعب جايب نتيجة كبيرة قوي في النصرة تحت كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس طبعا لما نعتبر ان هم ابتدوا الصبح لأنه قال له غدا أقف على رأس التلة يعني من باكر للغروب ده إشارة للعمر كله ده اليوم كله اليوم خلص كده فإشارة إلى العمر كله إنك ما تنزلش إيديك طول ما أنت عايش على الأرض خلي إيديك مرفوعة على قد ما تقدر اللي هي فكرة ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل صلوا بلا انقطاع شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح يبقى كتر الصلاة ورفع الإيدين بأي شكل بيصوننا ويحفظنا ويستر على أولادنا ويستر على شعبنا وعلى كنيستنا وعلى بلادنا احنا عايشين بالصلاة ومش بصلواتنا بس بصلوات القديسين اللي بيصلوا معانا كمان هذا الفكر فكر مسيحي قوي مستقر محدش يقدر يهزه ان اقوى عمل تقوم به الكنيسة هي الصلاة اهم عمل شغلتنا الصلاة كشعب مقدس يداه ثبتتين إلى غروب الشمس فهدم يشوع عماليق وقومه بحد السيف فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب قال له اكتب بقى الحتة دي ليه يا رب ما هو يوم ده كان مجرد يوم الحرب دي كلها خدت يوم واحد قال له لا انا دي بقى تهمني كل الناس تفتكر يعني كل اللي فات كان بيتسجل بس في أحداث بتاخد أيام وشهور فبتتسجل لكن ده يوم قال له لا اليوم ده ما يفوتش معلش أنا عاوز القصة دي تذكار عاوز القصة دي في عينين كل كل البشرية ليه؟ إنه النصرة بالصلاة وإن في شركة بين اللي بيصلوا في السماء واللي بيجاهدوا على الأرض المعاني دي عاوزها تذكار في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء طب هل عماليق اختفى؟ لا عماليق انتهى جزئيا يعني دلوقتي عماليق راح خلاص لكن عماليق يرجع يظهر تاني ده احنا هنسمع عنه وقت داوود شوفوا بقى من موسى لداوود 500 سنة لكن عماليق كل شوية يطلع عماليق رمز للشيطان اللي بيتلون من جيل لجيل لكن احنا لينا معركة مع الشيطان من جيل لجيل الشيطان يتغلب على يد أبائنا ولازم يتغلب على يد أيدينا احنا كمان لأنه هو هو ربنا أمس واليوم إلى الأبد فبنى موسى مذبحا احتفاله بالنصرة دي عمل لها مسبح برضو المعنى ده حلو لما ربنا يدينا نعمة وننتصر في جولة صعبة ويعدينا أزمة كبيرة يا ريت تيجي تصلي قداس شكر أو تصلي قداسات كل مرة تقف فيها تقول له أشكرك يا رب زي ما صليت وصرخت ليك واستجبتني أنا جيت النهاردة إيه أمجدك وأشكرك لأنك سمعت لي احنا ساعات نيجي القداس نصرخ بس كويس بس لازم يبقى قصاده كمان قداس تشكر بس ولا يعني انت ما بتجيش غير لما يكون في طلب فهنا بنى مذبحا يعني احتفل بربنا اللي انقذه وبنى المذبح اشاره واضحه لكل الشعب ان الفضل كل الفضل اللي فوق التل لربنا ان القصه مش بالقوه واليد البشريه والسيف والمهاره دول لا اتمرنوا على الحرب ولا دول عضلات ولا دول فيهم حيل ولا فلئلا ينسب احد النصره الى ذراع بشر فبنى المسبح بيفوق الكل انه ما تنسوش اليوم ده ما عداش غير بنعمه الهيه ما ماتش واحد عبراني بسبب نعمه ربنا وصلوات موسى النبي بنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي وقال ان اليد على كرسي الرب يهوى نسي دي معناها الرب رايتي الرب رايتي الرايه طبعا اشاره الى العلامه يعني في سفر النشيد العروس بتقول بتتكلم عن عريسها تقول علمه فوقي محبه العلم بتاعه اسمه محبه واحنا العلامة بتاعتنا اسمها صليب وهم ساعتها عملوا المسبح وقالوا بقوا يهتفوا الرب رايتي يعني الرب فخري الرب نصرتي الرب كنزي الرب هو كل مالي أنا من غيره ما سواش ففكرة يهوه رايتي يعني هو القوة الحقيقية لي هل أنت قادر توصل للمعنى ده ولا بيروح منك هل أنت مقتنع انك انت لوحدك zero انما مع ربنا يتحط واحد صحيح جنبك تبقى عشرة ولو انت خمسة zero مثلا يتحط واحد تبقى ايه مئة ألف مثلا كل ما تبقى زيرو قوي تبقى صفر كل ما تحس انك عديم القيمة خالص كل ما يقف جنبك الواحد الصحيح يعمل لك قيمة كبيرة قوي ففي واحد مش راضي يقتنع ان هو صفر طب خليك بقى يعني تطلع نص طب اللي جنبك بقى عشرة واللي بعده مية واللي بعده ألف واللي بعده على قد ما الواحد يحس إنه صفر أو مجموعة أصفار طول ما أنت حاسس إنك ضعيف وصغير وعاجز وبعدين شايف الرب قوتي أو رايتي يبقى أنت كده فاهم صح تبقى قوي بجد الاحتماء بربنا الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء ربنا يبقى فخرنا وعزنا وسلطنا سلطتنا بحيث ان الواحد لا يثق في نفسه انما يثق في اله ما يتكلش على ذكائه ولا فلوسه ولا معرفته ولا خبرته يتكل على ربنا ودي بتبان في الصلاه على طول وقال ان اليد على كرسي الرب برضه هذا المعنى هقوله كتامل كده اجتهاد مني اليد على كرسي الرب يعني ايه ما هو مش ناس في رأيي ابتدوا يبصوا على موسى انت في إيه- في ايديك ايه اللي في ايديك زيادة يعني ورينا ايديك كده ايه الايدين دي اللي تطلع وتنزل وتطلع الحرب تغلب تنزل الحرب تبوظ قال لهم اصل انا اليد على كرسي الرب يعني ايه انا لما بعمل كده انا بلمس العرش الالهي فبمسكه واتشعلق في الكرسي واقول له ما تسيبنيش انا وشعبي اعمل معروف بص على عيالك اللي عدتهم البحر فاليد على كرسي الرب وكأن موسى بصلاته متشعلق في العرش السماوي شوفوا المعنى الجميل قال اليد على كرسي الرب يعني انتم مش واخدين بالكم الصلاة بتعمل ايه الصلاة بتخليكم تدخلوا لغاية العرش الإلهي وإيدك على الكرسي اللي ربنا قاعد عليه قول زي ما تقول بقى كأنك بتتكلم ربنا في ودانه خلاص مش انت وصلت للكرسي مفيش بقى حاجة في السكة كل اللي في السكة دول انت عديتهم وأصبحت يدك على كرسي الرب زي اللي بتقول له مش هسيبك يا رب قوم معايا اعمل حاجة تدخل يا رب فاليد على كرسي الرب دي تخلينا فعلا نشعلق ايدينا طول العمر لان ايدينا بالطول السماء في الصلاه ايدينا اعلى من السماء لانها على كرسي الرب للرب حرب مع عماليق من دور الى دور يعني لسه القصه ما خلصتش لسه بين ربنا وبين عماليق طار طار ما خلص مع عماليق رمز الشر من ادوات الشر من دور لدور يعني من جيل لجيل هي نفس الفكرة ونفس السيناريو ونفس الظروف احنا عايشين اهو في شيطان بيحاربنا وفي دنيا عاوزة تاخدنا ولو الشاطر فينا يرفع ايده ومتأكدين اللي في السماء رافعين ايديهم عننا وعارفين ان الحكاية مش هتخلص غير بالصلاة تقولوا مشاكل الدنيا عاوزة صلاة مشاكل اقتصاد البلد عاوزة صلاة مشاكل تربية العيال عاوزة صلاة مشاكل البلاد اللي حوالينا عاوزة صلاة مشاكلك انت الخاصة عاوز صلاة حط ايدك على كرسي الرب واستغل الفرصة اليد على كرسي الرب فسمع يسرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى بعد الكام جولة دول بعد الكام شهر دول حمى موسى يسرون أبو صفورة مرات موسى وده من أهل مديان يعني من البلاد دي ففي قرابة من بعيد كده للعبرانيين لكن ما يعتبرش عبراني كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه أن الرب أخرج إسرائيل من مصر فأخذ يسرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم غالبا اللي حصل أن موسى لما بدأ ال- يعني عدى البحر بعت صفورة لأبوها وقال لها إيه استنى عليا لما وصل الناس دول لحسن إيه يعني التركة تقيلة والشغلة كبيرة وأنا مش هعرف أركز فيك أنت والعيال فروحي لباباكي إيه الكام يوم دول وكان في الأول عشمان إنها تاخد كام يوم السفرية فلما بقى الحكاية خدت كذا شهر أم موسى أم يسرون خد مرات موسى بنته يعني والعيلين وقال لهم لا نروح برضه للراجل نشوف أخباره إيه ابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم جرشوم دي يعني نزيل او غريب لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبه واسم الاخر اليعاذر اليعاذر او لعاذر زي من اليهو عذر يعني عون الله او الرب معين او الله عوني لانه قال اله ابي كان عوني دول ات- اتولدوا قبل العبور طبعا كل ده قبل ما يختار موسى كنبي فهنا خد جرشوم معناه غريب وخد الثاني اليعازر معناه العون الإلهي وراح إيه يقابل موسى عشان يحتفل معاه بالإنجازات اللي حصلت طول الش- الشهور اللي فاتت العبور والمن والمية اللي طلعت من الصخرة والنصر على عماليق ده في أحداث كتير برضه نقف عند كلمة جرشوم وأليعازر لانه اللي سمى العيال ربنا يعني ربنا كان بقى ايه بيخلي موسى يسمي عشان يديله معاني موسى عاش غريبا أربعين سنة ومع الغربة دي سمى ابنه جرشوم يعني ايه غريب انما يبدو الغربة عن العالم مع العون الالهي تجعل منك شخصا مختارا تاني ما هو موسى اختير لأنه أبو جرشوم وأبو العازر يعني إيه أبو الغربة وأبو المعونة يعني واحد بيقول الرب عوني في كل حاجة وواحد بيقول طول النهار أصل أنا غريب في الدنيا دي اللي عايش مش بيجاري الناس في أخطائها وعايز زي الغريب كده الناس بتبص له مالك ما بتتكلمش ليه زي الناس ما بتغلطش ليه زي الناس ما بتجريش ورا الفلوس ليه زي الناس ما بتخافش من الموت ليه زي الناس والرد دايما أصل أنا غريب أصل أنا نزيل أنا قاعد يومين وماشي وفي نفس الوقت شعاره في الحياة علي عازر يعني إيه الرب عوني وعشان كده تلاحظوا إنه المثل اللي حكاه المسيح في العهد الجديد قال الغني وإيه والعازر طب ما قالش اسم الغني بس قال اسم العازر ما كان ممكن يقول الغني والفقير إنما إدى الفقير اسم إن مش أي فقير لا الفقير اللي بيقول الرب عوني الفقير المستعين بالله الفقير اللي متكل على ربنا هو ده العذر اللي يدخل السماء مش أي فقير فهنا موسى كان يمثل أبو الغربة وأبو العون الشخص اللي حاسس أنه غريب عن الدنيا ودايما يستعين بالله في كل صغيرة وكبيرة ده كده إيه يختار لرسالة كبيرة إنما المتشبه بالدنيا أو اللي حاطط عونه في ذاته أو في الدنيا ده ملوش مكان في شغل ربنا لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون وأتى يسرون حمو موسى وابنه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله راح عسكره فترة كده عند جبل موسى اللي في سانت كاترين دلوقتي سموه جبل الله وقعد شوية فجاله بقى إيه يسرون يزوره هو ومرات موسى وعياله فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله هنا نتعجب موسى انت عبرت شعب البحر انت معاك عصاية عجيبة بتطلع مية من صخرة انت انتصرت على عماليق اللي محدش بينتصر عليها انت ينظر اليك باعجاب واحترام واجلال 600 الف اسرة عبرانية وشعوب بلا عدد في المنطقة كل ده كوم واحترام والحماه كوم تاني ده الراجل ده له فضل عليا موسى يقول كده ده انا لما هربت من مصر استضافني في بيته وقبل يجوزني بنته فاول ما شاف حماه من شده احترامه سجد وقبله هنا تحس ان موسى لم ينتفخ ولم يتكبر ولم يتعالى بالرغم من كل اللي فات ودي احد صفات موسى الجميله ما اجمل انك تشوف واحد غني قوي ولا مشهور قوي ومتواضع جدا شيء مريح لأنه كتير من الأغنياء أو المشهورين أو أو أصحاب الكراسي تلاقيهم إيه طالعين فيها شوية لكن مين زي موسى اللي يشوف شخص محدش يعني يعرفه يسرون ده يعني يعتبر إيه يعني في الزمن ده مجرد راعي أغنام لكن يجري عليه ويسجد له ويبوسه بحب ومقدر جدا زيارته ويفضي نفسه يوم كامل يقعد معاه هنعرف بقى برنامج موسى المرة الجاية والغلب اللي بيشوفه إنما قضى يوم مع حماه وأولاده سأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل إلى الخيمة مجدا للثالوث الأقدس ناخد آية واحدة نقول الآية بتاعت كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس قولوا معايا كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس كمان مرة كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس تفضلوا نصلي